قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين ثم أما بعد تخيل لو تخيلي معايا تخيل لو النبي عليه الصلاه والسلام ربنا احياه دلوقتي ومشي في الشوارع لقى الناس جايه له يا رسول الله الحق يا رسول الله في ايه انت اتشتمت يا رسول الله الغرب شتموك يا حبيب الله النبي عليه الصلاه والسلام مشي في الشوارع لقى مظاهرات وعربيات وشباب طالع قال ايه ده هو كل ده عشاني قالوا له لا يا رسول الله ده ده عشان مصر كسبت في الدوره الافريقيه النبي لقى الوف مؤلفه مجموعه في الاستاد بتاع القاهره ايه ده ده كل ده عشاني قالوا له لا يا رسول الله ده عشان ماتش الاهلي والزمالك الليله الرسول عليه الصلاه والسلام لقى الجرايد مكتوب عليها الخائن الخاين الخاين ايه ده ده ده اللي شتمني قالوا له لا يا رسول الله ده ده حارس المرمى بتاعنا لما ساب الفانيلا الحمراء وخانها وسافر بره النبي عليه الصلاه والسلام لقى 23 مليون SMS مبعوثين قال ده دول مبعوثين لنصرتي قالوا له لا يا رسول الله ده عشان الشاب المصري اللي في تصفيات ستار اكاديمي شباب مصر باعتين يشجعوه النبي عليه الصلاه والسلام لقى ناس جايه عليه يا رسول الله انت اتشتمت رجاله وستات وبنات جامعه واولاد قال لهم ايه ده؟ انتوا مين انت مين انا مسلمه يا رسول الله فين حجابك وانت مين انا مسلم يا رسول الله امال المساجد ده هي كلها الاذان ادى دلوقتي انت ما كنتش فيها بتصلي ليه يا ترى يا جماعه هيبقى الجرح الاكبر في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي شتموه في الدنمارك واوروبا ولا احنا يا جماعه ولا احنا الجرح الاكبر الشتيمه اللي اتشتمت للنبي عليه الصلاه والسلام في صحف فرنسا ولا النوادي والجماعات بتاعت المسلمين يا ترى يا جماعه يا ترى تخيل معايا لو النبي ربنا احياه بس احياه ليله خميس ايه ليله خميس لا كله ليله خميس انا حاسس ان في شباب اللي فاهم انا بقول ايه قلبه هيقف الوقت وهيرتجف لا كله اللي ده النبي عليه الصلاه والسلام ما يشوفناش واحنا في الحاله دي ما يشوفش امته وهي وصلت للدرجه دي ليله الخميس الليله اللي اللي عايز يعرف امه محمد ليه بعد ما كانوا خلفاء الارض امه محمد ليه بعد ما كانت اعظم امه في العالم كله ليه امه محمد وصلت اللي وصلت له ده ليه ضاعت العراق وفلسطين ينزل ليله الخميس وهو يعرف السبب ايه ليله الخميس شباب مربطين مع بعض ومأجرين استاد عشان ينزلوا يلعبوا كوره وشباب مربطين السهرة في النادي وشباب مربطين السهرة في المصيف على البلاج وشباب مربط مع اللي بيحبها وبتحبه سهرة على الكورنيش وشباب مركب طقم صوت ب 8000 جنيه في عربيته عشان ليلة الخميس مخصوص يلف بالشوارع بيها وشباب مربط سهرة على القهاوي ليلة الخميس يا جماعة تخيل النبي لو نزل وذهوله عليه الصلاة والسلام وحرقة قلب النبي عليه الصلاة والسلام مين دول دول أحفاد الصحابة ازاي دول اللي أنا عشت عمري عشانهم ازاي النبي ذهل بهت عليه الصلاة والسلام قال أنا لازم أشوف اشوف حد اروح لحد بيته اشوف اشوف هو ايه مين دول ودول وصلوا كده ازاي النبي عليه السلام اختار بيت راح لبيت كان هو البيت بتاعك او البيت بتاعك الوقت اهو النبي عليه الصلاه والسلام راح على البيت بتاعك وبيخبط في اللحظه ديت كنا ليله خميس بقى وانت قاعده ماسكه في ايد قلم الروج وفي ايد ازازه البرفان وانت قاعد في ايد المكالمه العاطفه اللي بتتكلم فيها وقاعد بتشيت على النت وفي نفس الوقت في كليب على الدش شغال والنبي خبط الجرس خبط خبط جريت جريت بتبص من العين السحريه لقيت واحد وشه بيبخ نور وشه مليان نور عليه الصلاه والسلام انت مين انا رسول الله حبيب الله حبيب قلبي يا رسول الله انت جاي تزورني يا رسول الله كنت هتموت من الفرح كنت هتتجنني من الفرح جاي تمد ايدك تفتح الباب ايه ده يا نهار ابيض ازاي والمكالمه اللي انا بتكلمها والشات اللي انا فاتحه والموقع اللي انا فاتحه رميت التليفون وجريت بسرعه توطي الكليب وتقفل الكليب التلفزيون عالي اكتر قمت شايل الفيشه بتاعت الكمبيوتر وبتاعت التلفزيون كلها مره واحده جريت تفتح الباب وانت بتجري تفتح الباب ايه ده قال لا هقابل النبي بشعري كده ازاي شعري ده لسه معمول مزمبليه ده لسه طالع من الخلاط ده انت هتبقى مزمبليه لو ما فقتيش والله طب اعمل ايه طب جريت تدور على طرحه ما فيش غير الطرحه ال Spanish طب اعمل ايه ما لقيتيه في الاخر لقيت اشارب ينفع انك تلبسيه قدام النبي عليه الصلاه والسلام جايه تجري بتفتح الباب براح فرحه وبلهفه البنطلون اللي انا لابساه جريت تدور على اي عبايه اي عبايه في الاخر لقيت عبايه الصلاه بتاعت والدتك في النهايه النهايه انت بتجري تفتح للنبي افتكرت الصور اللي في اوضتك لو النبي قال لي ادخل اوضتك عامل ايه جريت على الاوضه بسرعه بتشيل الصور لاول مره تبص مين دول مين اللي انا معلق صورتهم دول وانت بتشيل صوره وقعت على المكتب لقيت شرايط اغاني اجنبي وعربي مين الاغاني الاجنبي ده انا مش عارف معناها اصلا انا بسمعها ازاي طب اعمل ايه طب اتخلص منها ازاي شلت كله في صندوق الزباله مكانه الطبيعي وجريت بسرعه عشان تفتح الباب للنبي وانت بتجري بتفتح الباب للنبي المكياج الميك اب اللي انا بقالي ساعتين قاعد اعمله طب امسحه اما اجري بسرعه اغسل وشي وانت بتجري تفتح للنبي وبتقفل زرار القميص وبتشد السلسله من رقبتك وانت اخيرا بتجري تفتح للنبي بعد ما شلت والباب قاعد يخبط كل شويه يخبط كل شويه يخبط النبي عليه الصلاه والسلام خبط عليكم لغايه دلوقتي الثلاث مرات بتوع السنه يا شباب سنه النبي عليه الصلاه والسلام بتجري افتكرت يا نهار ابيض البرفان اللي انا حطيته ده انا لازم ادخل استحمى عشان يبقى. الحمد لله ما كنتش لسه حطيته كانت الازازه لسه في ايدي طب الصوره اللي في الشنطه لو النبي سالني صوره مين دي جريت بسرعه ترميها في الزباله ترمي مين في الزباله جريت تفتحي جريت تفتح فتحته ما لقيتوش حد النبي فين بتجري بتبص من السلم بجنون يا رسول الله النبي لسه بينزل اهو يا حبيب الله عليك الصلاه والسلام انا فتحت يا رسول الله انا مشتاق لك قوي يا حبيب الله وانا فتحت يا نبي الله النبي طلع عليه الصلاه والسلام ودخل وقعد اول ما النبي قعد ايه ده يا نهار ابيض ريحه السجاير نسيت اطفي السيجاره دي حاجه تتنسي دي تتنسي وفي نفس الوقت لقيت المحمول بيرن اول مره تحس ان قلبك وقف من رنه المحمول دي رنه محمول مسلم ديت وبعد كده بتبص في الرقم ياه هو ده وقته ده وقته ان الرقم ده يجي الوقت قلبك كان يقف قلبك كان يقف تلغي يتصل تاني تلغي يتصل تاني تلغي يتصل على البيت وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام قاعد ساكت عليه الصلاه والسلام وبعد كده النبي بص للي في جيبك كده وجيبك منفوخ وقال هات لي المصحف اللي في جيبك ده اهو قلت له يا رسول الله يا حبيب الله ده مش مصحف يا رسول الله ده علبة سجاير يا رسول الله ده علبة تدخين يا رسول الله هتقول لي النبي عليه الصلاة والسلام ايه بعدها الاذان ادن الاذان ادن هتنزل تصلي انت كل مرة بتنزل تصلي ولا هتنافق ولو قلت ما انتش نازل تصلي هتقدر هتكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ازاي ولو سا- هتعمل ايه موقف رهيب عارفين ساعتها النبي هيعمل ايه عارفة ساعتها النبي هيعمل ايه النبي مش هيزعق لك مش هيغضب مش هيسيبك ويمشي النبي هيحضنك وهيبكي وهيبقى عينيه زي الدم من كتر الدموع وهيقول لك ده انا اللي ضيعت عمري عشانك ده انا اللي ده- ده انا عليه الصلاه والسلام ده انا استغفر الله العظيم ده انا اللي انفقت عمري عشانك ده انا اللي اجتهدت عمري ليل نهار عشان انت تطلع مسلم انا ده انت ده انت اللي عشت حياتي عشان انقذك من النار ازاي طب اشفع لكم عند ربنا ازاي اشفع لكم لما تقول عند الحوض عند ربنا ازاي اعمل لكم ايه هقول لكم ايه اعمل لكم ايه يوميها تخيلوا النبي عليه الصلاه والسلام هيبقى قلبه ساعتها شكله ايه يا جماعه تخيل ان ده مش النبي تخيل ان ده ملك الموت ملك الموت اه مش هيقف يستنى على الباب ملك الموت مش هتلحق انك تغير الواقع بتاعك قبل ما يدخل ملك الموت مش هتلحق انك تداري من المنكرات اللي في حياتك قبل ما يدخل مستعده الليله تنزلي تحت التراب الليله اه تتحاسبي مستعد الليله تتحاسب مستعد الليله تقف بين ايدين ربنا وتتحاسب على كل حاجه عملتها مستعد انك انت تقبض روحك ليله خميس لا كله الا الليله دي ما اقدرش ما اقدرش الليله دي هنفوق امتى يا شباب مطمنين ليه مطمنين ليه احنا ايه اللي مطمنا يا جماعه مطمنين ليه ده لو طالب جينا الوقت قلنا له انت عندك امتحان ثانويه عامه بكره هي... قلبه هيقف هيجي له سكته قلبيه ده في لعيب في الملعب شفته بعينيه على النت الحكم اداله كارت احمر اللعيب جاله سكته قلبيه وقع مات فيها مات امال احنا مطمنين ليه مطمنين ليه يا جماعه مطمنين ليه ده انت لو داخل امتحان بيتوقف عليه نجاحك في الترم او سقوطك ما بتنامش طول الليل ولو امتحان يتوقف يتوقف عليه انك تعدي السنه اللي بعدها او تقع وتسقط سنه بتبقى مرعوب وقلبك يقف ولو امتحان بكالوريوس او ماجستير او دكتوراه بتبقى ما انتش خلاص شعر راسك واقف طب لو امتحان يتوقف عليه مصيرك انت مستعد له ولا لا انت مستعد لملك الموت دلوقتي ولا لا انت مستعد للزياره المفاجاه الليله ولا لا مستعدين ولا لا يا شباب يا جماعه ده لو الواحد بياكل اكله لحوم وفواكه وفراخ و و- ومعهوش فلوس يجيب الاكل تمن الاكله اللي بعدها بيبقى قاعد قلقان انتوا مش قلقانين من جوع خمسين الف سنه يوم القيامه ازاي يا شباب ده الواحد لو قاعد في السحور بياكل لقمه ويشرب بق ميه ياكل لقمه ويشرب جيركن ميه من كتر رعبه من عطش 12 ساعه او 14 ساعه امال عطش 50000 سنه ما عملناش حسابه ازاي ده يقول لك الفاطن اللي بيأمن مستقبل ولاده من هم لسه عيال يا جماعه احنا عايزين نفوق يا شباب احنا عايزين ننتبه مطمنين ليه ربنا وصف القيامه في القران باوصاف تقلع القلب يوم ترجف الارض والجبال يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات السماوات وما رسول الله الواحد القهار يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يوم ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض يوم تبيض وجوه وتسود وجوه كلها أوصاف تخلع القلب إزاي قلبنا ما بيخافش إزاي يا جماعة إزاي يا شباب مطمنين ليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر تدافنوا يعني لو كان ربنا سمعنا عذاب القبر ما كانش حد لا رضى يتدفن ولا دفن حد من حبايبه تخيلوا يا جماعة اتفرجت لسه امبارح على فيلمين على النت محطوطين جنب بعض على أحد المواقع يخلعوا القلب لمغني عربي مسلم الفيلم الأولاني منظره وهو ماسك العود قاعد على المسرح بيعزف وبيغني وفجأة قام واقع من طوله كل الدنيا اتقلبت مات مات وهو بيغني المنظر التاني والله العظيم يا شباب والله العظيم الفيلم التاني تصوير لقبره بعد ما مات منظر يشق القلب ويشرخه ال ال ال- القبر جايبونك في الاول القبر ثقوب ثقوب ثقوب وعند راس ثقوب وبعد كده المنظر المرعب تعابين طالعه وداخله من الثقوب ده اهي منظر عمرنا ما شفناه في حياتنا منظر عمرنا ما شفناه على الاطلاق في حياتنا التعابين ماليه القبر التعابين فحره في كل حته في القبر عند الراس وعند الجسم وعند الرجلين ومنظر تعابين ضخمه تعابين ضخمه بحقه حقيقي سبحان الله العظيم الفيلمين تحت بعض في نفس الموقع يا جماعه مطمنين ليه مطمنين ليه وربنا سبحانه وتعالى بيقول قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم تخيل منظر مضحك واحد بيجري وفي واحد بيجري وراه وبيجري وبيجري ويهرب من بيت لبيت ومن سطح لسطح واحد يجري قاعد يهرب باي طريقه واما بدا يحس ان هو خلاص هرب بيبص وراه الحمد لله مش وراه لا في وشه فانه ملاقيكم مطمنين ليه مطمنين ليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لو تعلمون ما اعلم لو تعلمين ما يعلم لو تعلم ما يعلم لو تعلمون ما اعلم لو تعرفوا اه لو تعرف اه لو انت بتعصي ربنا شفتي عرض حي للنساء في النار وهم اكثر اهل النار اه لو انت بتعصي ربنا شفت اوبن شغل جهنم فيها المعاصي فيها عقاب المعاصي اللي انت عايز تعملها ده إيه؟ اه يا جماعه لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ما كنت كل ما تضحك تفتكر الاخره تسكت على طول ولا بكيتم كثيرا كل ما تفتكر يعني ايه موت تبكي كل ما تفتكر يعني ايه قبر تبكي كل ما تفتكر يعني ايه نار تبكي كل ما تفتكر يعني ايه جنه بتروح من ايديك تبكي كل ما ت... كل حاجه بتفكرك بالاخره شويه ميه تشرق فيهم تفتكر يتجرعه ولا يكاد يسيغه لقمه تقف في زورك تفتكر قول الله سبحانه وتعالى وطعاما ذا غصه وعذابا اليما لضحكتم كث... قليلا ولا بكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء النساء على الفرش كان كل الشهوات دي راحت مننا ولا خرجتم الى الصعودات تجأرون الى الله نجأر ونقول يا رب ارحمنا يا رب مطمنين ليه يا شباب لما الواحد بيشوف شله قهوه شله شباب قاعدين على قهوه يبصوا للدش ويعكسوا دي ويشربوا دخان ويشربوا ح- سبحان الله وبيضحكوا اكبر جريمه في اللي هم بيعملوه انهم بيضحكوا لانه هو مطمن انت ذنوبك اتغفرت اللي انت عملتيه قبل كده تبت منه ضمنت ان ربنا قبلك ضمنت ان ربنا قبل توبتك مطمنين ليه مطمنين ليه هو كره قوم لوط يا جماعه ربنا اهلكها بسبب كفرهم ولا بسبب فعل اهل لوط بسبب الاثنين يبقى زي ما الكفر بيهلك المعصيه بتهلك يعني المعاصي ممكن تودي في داهيه احنا مطمنين ليه يا شباب ده سعد بن معاذ رضي الله عنه اللي عرش الرحمن اهتز لموته اللي الملائكه تنزلت تشيعه اللي اللي اللي سعد بن معاذ ضيق عليه قبره وع... و... و... واخذته ضمه القبر احنا مطمنين ليه يا شباب كلمه امتحان بترعبنا طب كلمه امتحان القبر ما بترعبناش ليه كلمه سرطان بتموتنا طب الم الموت ما بيموتناش ليه كلمه سجن بتخوفنا طب حبسه القبر ما بتخوفناش ليه تخيل الطالب بتاع الطب ليله الامتحان ما بيذاكرش مطمن ليه يا ابني طب يا ابني لو نجحت في التحرير هتعمل ايه في الشفوي ولو عديت بالشفوي هتعمل ايه يا ابني في العملي هتعمل ايه احنا مطمنين ليه يا شباب لازم نفوق يا شباب لازم نفوق الف مره فكر مين اللي هيقبض روحك ملائكه بيض الوجوه كان وجوههم الشمس ولا ملائكه سود الوجوه والعياذ بالله معهم كفن من اكفان جهنم مين اللي هيقبض روحك ملائكه هتقول اخرجوا انفسكم ولا ملائكه هتقول ابشروا بالجنه لازم تفكر الف مره يا جماعه لازم نفكر الف مره لازم نفكر مليون مره هنعمل ايه في اخرتنا ومطمنين ليه ليله خميس ليله الخميس وليله الاربع وليله الثلاث وليالي الشباب ليالينا يا جماعه ليالينا اللي في معصيه الله سبحانه وتعالى بتضيع واعمارنا اللي في معصيه الله بتضيع هنفوق امتى يا شباب هنفوق امتى وهننتبه امتى لو رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليك في حياتك هيعترض على ايه ولو دخل عليك في حياتك هيشوف ايه وهيحبك ولا يكرهك ولا لو لو راك رسول الله لاحبك الكلمه اللي ابن مسعود قالها لاحد التابعين لربيع بن خثيب لو قال له لو ر- قال له لو راك رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحبك انت لو شافك هيحبك انت لو شافك هيحبك احنا لو شفنا هيحبنا حبيب الله يا جماعه تخيلوا النبي بقى زار بيت بس بيت تاني بيت اخ ملتزم بيت اخت ملتزمه بيخبط انت كنت بتعدلي النقاب بتاعك اللي انت هتلبسيه ان شاء الله بتعدلي النقاب بتاعك اصلك نازله حلقه تجويد وبعد كده طالعه على الدرس وبتجري تفتحي وانت كنت يا دوبك بتحط العطر وبتعطر لحيتك وبتعطر شعرك وبتعطر هدومك وبتحط السواك في جيبك وبتحط مصحفك في جيبك وبتجري عشان وراك درس وراك درس نازل تحضره في الجامع بقيت ايمان تخيل النبي عليه الصلاه والسلام دخل البيت لقى المصحف محطوط ومفتوح على اخر صفحه كنت انت واقف بتقرا فيها انا اعرف اخ واخت سبحان يا جماعه لو الزوج والزوجه ليله الخميس ده هم قعدوا مع بعض ليله وقالوا احنا الليله ديت هنقعد مع بعض نتابع حفظنا في كتاب الله نصلي ركعتين قيام ليل مع بعض يا جماعه ليله الخميس ليله الخميس بيحصل فيها ايه النكسه بتاعت الامه شباب الامه بيعملوا فيها ايه احوال شبابنا ايه لو النبي دخل علينا وجه لامتنا هيقول لنا ايه وهيعمل معانا ايه ولو ملك الموت دخل علينا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عبادة في الهرج كهجرة إلي عبادة في الهرج كهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الهرج زي ليلة الخميس كده يعني الليلة دي لا يمكن نشارك الناس في معصيهم أبدا أبدا يعني الليلة ديت لازم زي ما هم بيه- بي- بي- بيرسوا الهرج فيها والهرج فيها لازم احنا نعبد ربنا يا شباب ليلة الخميس دي المفروض يكون ليلة قيام لليل لأن الناس بتعصي ربنا احنا نطيعه ليلة الخميس ديت اللي جاي بعدها فجر الجمعة أفضل صلاة في الأسبوع ليلة الخميس أعرف أخ بيبعت رسائل لعشرات لعشرات من الشباب ليلة الخميس يعرفهم بكرة خطبة الجمعة في مين في المسجد ده والمسجد ده والمسجد ده سبحان الله ليلة الخميس دي ليلة دعوة إلى الله ننقذ الشباب من الواقع إبليس يشتغل وإحنا ننام إبليس يشتغل وإحنا نموت إزاي يا جماعة ده الشباب بيقول لك ليلة الخميس عيد ميلاد إبليس عايزين ليله الخميس ليله الكبسه على نفس ابليس ليله الصفعه على وجه ابليس ليله الخميس دي ليله دعوه الى الله ليله انقاذ ليله انكار منكر ليله دعوه للشباب ونشر للخير والهدايه ليله انك تحط في العربيه بتاعتك 100 سي دي و50 شريط كاسيت وانت ماشي بالعربيه بتاعتك كل ما تلاقي شاب مشغل بالعربيه بتاعته اغاني تحدف له سي دي هديه بس تقول له امانه قدام ربنا تشغله او شريط كاسيت هديه ليله الخميس دي ليله شحن اسبوعي شحن انك تقعد تسمع الشرايط اللي اتقالت الاسبوع ده تقعد تسمع شريط تحضري درس تقعد حلقه تجويد تقعد مع صحبه ايمانيه وسهره ايمانيه تشحنوا فيها الايمان في قلوبكم انما اللي بيحصل ده يا جماعه ما ينفعش يا جماعه ما ينفعش لو النبي زارنا الوقت هيقول لنا ايه لو النبي قلبه هيتحرق علينا عليه الصلاه والسلام قد ايه لو النبي نزل شاف الشباب في الخيبه الرمضانيه قاعدين من بعد العشاء لغايه الفجر قاعدين على الشيشه وقاعدين على الغنى وقاعدين على المعازف وقاعدين على الرقص هيقول ايه لو النبي جه لقى الناس بدل ما هي بعد العصر قاعده في الجوامع بعد العصر قاعدين في الدورات الرمضانيه هيقول ايه لو النبي جه وشاف ال20 مسلسل اللي اتصرف عليهم 500 مليون جنيه هيقول ايه عليه الصلاه والسلام لو النبي جال ده يا جماعه هيقول ايه الجرح اللي في قلبه حقيقه هيبقى ايه الجرح اللي في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم هيبقى ايه هيبقى اللي شتموه بره هيبقى اللي هانوه بره عليه الصلاه والسلام وكرامه النبي فوق كل ده ولا هيبقى احنا ومعاصينا وذنوبنا وتبرجك ومكياجك وبرفانك والنادي والقهوه والنوادي بتاعتنا والشوارع والكورنيش والبلاجات والجامعات والوقفات والعلاقات والجواز الحرفي وعبده الشيطان و... النبي عليه الصلاه والسلام لو جه هنعمل ايه يا شباب عايزين وقفه مع نفسنا عايزين وقفه مع نفسنا يا شباب عايزين جرس انذار عايزين جرس تنبيه عايزين نفوق احنا دلوقتي في اخر فقره في الدرس احنا دلوقتي يا جماعه في فقرة التوصية الفقرات العملية هنعمل ايه على فين يا شباب على فين على تغيير حياتنا كلها على فين يا شباب على ان انا اروح انا انا, أنا النهاردة هدخل دولابي وهدخل بيتي واشوف محمولي واشوف اوضتي واشوف كل حاجة في حياتي وانزل لعربيتي اي حاجة لو النبي عليه الصلاة والسلام جه مش هيرضى عنها اغيرها دلوقتي على طول لان الكلام ده كله انا هاخده وانا رايح له على الحوض قبل ان تلقى رسول الله على الحوض رسول الله قبل ما يموت عليه الصلاة والسلام بساعات نزل وعصب راسه وقعد على المنبر ولم الصحابه وقال لهم اصبروا اصبروا حتى تلقوني على الحوض يا شباب اصبروا حتى تلقي رسول الله على الحوض كل معصيه في حياتك رسول الله لا يرضاها هتتحمل على رقبتك وانت رايح وانت رايح هتقابله رسول الله على الحوض وممكن يقول لكم سحقا سحقا كل حاجه الرسول ممكن يقول لك بسببها سحقا سحقا على الحوض وانت هتموت بالعطش وهتموت بالشوق ليه قول لها انت من الوقت سحقا سحقا كل حاجه في حياتك الرسول عليه الصلاه والسلام ممكن يقول لك بسببها على الحوض الحوض سحقا سحقا قولي لها انت من الوقت سحقا سحقا عايزين نفوق يا شباب عايزين ننتبه يا جماعه لما نقابل رسول الله على الحوض هنعمل ايه لما نقابل حبيب الله على الحوض هنروح وسط مين وانت رايح على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتجري على الحوض وتلاقي واحد جاي من وراك نحري دون نحرك يا رسول الله ده مين ده ده مين ده سيدنا ابو طلحه اللي فدى النبي برقبته في غزوه احد طب انا هروح وسطه فين وتلاقي واحد جاي بيجري تركت لهم الله ورسوله يا رسول ده مين ده ابو بكر الصديق اللي ضحى بكل حاجه عشان نصره النبي عليه الصلاه والسلام وتلاقي واحد تاني قايم وكله دم وبيقول لا عذر لكم عند الله ان خلص الى رسول الله وفيكم عين تطرف ده مين ده ده مين ده سعد بن ربيع الانصاري وهو بيعتبر ان الخيانه ان احنا نتخلى عن نصره رسول الله في غزوه احد وتلاقي واحد تاني جاي متقطع حتت ده مين ده مصعب بن عمير اللي اتقطع وهو ماسك الرايه وبيدافع عن رسول الله في غزوه احد وتلاقي واحده تانية بتقول كل مصيبه بعدك جلل يا رسول الله ده مين ده ده المراه اللي ابوها وابنها واخوها ماتوا في غزوه احد ولما شافت النبي سليم قالت له بس المهم ان اطمنت عليك كل مصيبه بعدك جلل يا رسول الله هتلاقوا الوف يا جماعه هتلاقوا ناس حب النبي اترجم في حياتها ترجمه عمليه وضحت بكل حاجه في حياتها عشان رسول الله صلى الله عليه وسلم هنفوق امتى يا شباب هنفوق امتى ليله الخميس العار لما ربنا بيطلع سبحانه وتعالى علينا ليله الخميس يا ترى بيغضب على الامه قد ايه يا ترى بينظر للامه نظره غضب ولا نظره رحمه يا ترى يا جماعه لو فضلنا كده هنروح على فين على فين يا شباب على فين رايحين ومودين الامه كلها وراكم على فين انتوا القاطره الاولى في قطار الامه اللي شادد الامه كلها واخدين الامه كلها على فين واخدين الامه على الجنه ولا على النار هتقودوا امه محمد على فين شباب الصحابه فتحوا العالم وغيروا العالم انتوا بتعملوا ايه انا عايزكم تبقوا طاقه عايز كل يوم في حياتكم يبقى انجاز يبقى طاعه جديده من طاعه لطاعه من نور لنور على فين يا شباب هننطلق الى الله هنعرف ربنا سبحانه وتعالى انا الليله كلمتكم عن لو زرنا رسول الله هنعمل ايه عشان كده باكد عليك بالله عليك اقسمت عليك بالله قوموا الوقت كل حاجه في حياتنا في دولابنا في قلوبنا في, في كل في كمبيوترنا في محمولنا في دشنا في قنواتنا في لبسنا في كتبنا في مكتبتنا في افكارنا في اصحابنا في زياراتنا في مشاورنا في كل حاجه اي حاجه من دي النبي لو جه مش هيرضى عنها عليه الصلاه والسلام شيلوها من الوقت قبل ما تندموا يوم القيامه قبل ما تندموا على الحوت لما يجي الصحابه اللي كل حاجه ما ترضيش النبي شالوها اللي رايحين للنبي شايلين حسنات ورا حسنات وانت واقف مكسوف اروح وسط دول ازاي هدخل على النبي مع دول ازاي هدخل على النبي بالحاجات اللي شايلها على رقبتي دي ازاي مكسوف منك يا رسول الله خجلان منك يا رسول الله خجلانه منك يا رسول الله عرقان ده, ده في اثار يا جماعه ان العصاه يوم القيامه لما بيجوا على حوض رسول الله عليه الصلاه والسلام بيسقط لحم وشهم من الخجل من الخجل من كتر الخجل من رسول الله ازاي يا شباب الوقت النوادي هرج الوقت الدنيا هرج الوقت البلد بلاد المسلمين كلها بقت هرج عباده في الهرج في صحيح مسلم عباده في الهرج اللي احنا فيه ده اهو عباده في المعاصي اللي احنا فيها ده ايه عباده في الوقت اللي كل اصحابك واصحابك بيعصوا ربنا فيه كهجره الي ايها المهاجرون الى الله هتبقي مهاجره الى الله ولا لا هتبقى مهاجر الى الله ولا لا هتبقي زي زي ام كلثوم بنت عقبه من ابي معيط ولا لا هتبقى زي سلمان الفارسي ولا لا هتبقي زي ام سلمى وهتبقى زي ابو سلمى ولا لا هتبقى زي صهيب الرومي وانت رايح للنبي عليه الصلاه والسلام وهو بيقول لك ربح البيع ربح البيع يا احمد ربح البيع يا محمد ربح البيع يا مريم يا فاطمه يا ابراهيم يا فلان يا فلانه ربح البيع يا شباب ربح البيع يا شباب ربح البيع يا شباب النبي على الحضوه بيستقبلنا وبيضمنا بيقول لنا ربح البيع يا شباب واحنا بنقول له احنا سيبنا كل حاجه يا رسول الله عشانك غادرنا الناس احوج ما كنا اليهم زي ما المؤمنين بيقولوا يوم القيامه سيبنا كل حاجه غادرنا كل حاجه يا رسول الله سيبنا كل حاجه عشانك زي ما صهيب ساب كل حاجه عشان يهاجر لك في المدينه والنبي بيقول ربح البيع يا شباب ربح البيع ربح البيع يا اختي ربح البيع يا اخي في الله هندخل في الصفقه الرابحه ولا لا هندخل في الصفقه الرابحه ولا لا ليله الخميس ليله الهرج ليله الخميس ليله المهاجرين الى الله ما نشاركش ندعو نشحن نتعبد نقوم الليل نستنى خطبة الجمعة اللي بعدها عشان ان شاء الله تبقى حياتنا كلها طاعة وايمان نغير الواقع نعمل ليلة خميس كلها طاعة كلها دعوة كلها انطلاق كلها تغيير كلها ايمان يلا يا شباب الحماس يا شباب يلا يا شباب الدين يا شباب يلا يا شباب فعلوا حب ربنا اللي في قلوبكم والخوف من ربنا اللي في قلوبكم وحب الملك والشوق ليه اللي في قلوبكم المواقف عملية حب ربنا خرجوه في شكل تغيير للدنيا كلها ان الدنيا كلها تعرف ربنا وتوب لربنا سبحانه وتعالى وليله الخميس تبقى صفعه على وجه ابليس اللهم تب علينا اللهم اصلح احوالنا اللهم اصلح احوال امه حبيبك اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا توبتنا اللهم انا نعوذ بك ان نرد بعد ان تبنا اليك اللهم تقبلنا واقبلنا واجمعنا مع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى اللهم اجمعنا معه على حوضه الكريم في ظل عرشك اللهم انا نشهدك ان نحبه ونحبك اللهم انا نشهدك ان عبدناك حبا فيك وشوقا اليك ورغبا ورهبا فاقبلنا وتقبلنا يا رب العالمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا
في سؤال محتاج لجواب فما أقول ربنا يفتح للباب ربنا يفتح للباب عصيته كتير طولت جياب بقالي لنهار عايش في عذاب طبعا ده أكيد أكيد ربك تواب بس انت تتوب اصبر على الباب تصبر على الباب